سعادتنا للمرضى في الرحمة أمل يهدي
بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة الرحمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اليوم أستاذ دكتور أحمد الجزار أستاذ أمراض النساء والتوليد كلية الطب الأصل العين إحنا الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم على موضوع الأورام الليفية وتأثير الأورام الليفية على الحياة العامة للسيدات والنهاردة هنخص موضوع الحلقة اللي فاتت بحاجة اسمها تأخر الإنجاب فلو احنا بنتكلم على الأورام الليفية ككيان يعني الأورام الليفية كلية هل يا ترى ليها قدرة على أنها تأثر على الإنجاب ولا ملاش قدرة أن هي بتبقى مسؤولة عن تأخير الإنجاب احنا كان عندنا الحمد لله مجموعة حلقات سابقة وكنا مسكنا موضوع تأخر الإنجاب وكنا بنتكلم فيه آه، sector sector واتكلمنا فيه شق شق اتكلمنا في جزء شوية عن آه، الأمراض بتاعة الذكورة اتكلمنا جزء عن حاجة اسمها المشاكل اللي ممكن تحدث على المبيض سواء من تكيس مبيضي أو حاجة اسمها ال endometriosis واتكلمنا شق عن الرحم شق الرحم ان احنا النهارده حاطين موضوع الحلقه بنربط يا ترى لو في اورام ليفيه في الرحم هل ممكن يكون لها تاثير على تاخير الانجاب ولا مش ممكن وايه الطرق بتاعه الموضوع ده وطريقه حلها تبقى ايه كنا المرة اللي فاتت في الحلقة اللي فاتت الحمد لله كنا صنفنا الأورام الليفية لثلاثة شق قلنا قعدنا نتكلم على في أورام ليفية موجودة على السطح الخارجي للرحم وفي أورام ليفية موجودة داخل التجويف الرحمي وفي أورام اللي فيها موجودة في العضلة الرحمية يا ترى كل شق منهم هل له قدرة على انه يقدر يأخر الإنجاب؟ آه كل واحد منهم ممكن يبقى ليه تأثير على تأخير الإنجاب ده فعلا بالفعل لو أنا مسكنا الجزء الأولاني خالص لو أنا عندي ورم ليه في داخل التجويف الرحمي يعني موجود داخل الرحم من الداخل ده بيبقى ليه كذا طريقة لتأخير الإنجاب الطريقة الأولانية أنه بيأثر على حاجة اسمها منطقة الزرع لأن هذه النطفة أو الجنين ده لما هيجي من خلال قناة فالوب عشان يبتدي يخش داخل التجويف الرحمي ما بيلاقيش مساحة كافية أن يتم عملية الزرع داخل التجويف الرحمي فما بيعرفش ال embryo اللي هو الجنين ما بيعرفش يثبت داخل التجويف الرحمي يبقى إذا ممكن وجود ورم ليفي داخل التجويف الرحمي ده ممكن يؤثر على عدم زرع الجنين داخل التجويف الرحمي حتى ولو كان هذا الورم الليفي في صوره حاجه اسمها polyp polyp يعني حته لحميه صغيره بنقول عليها حاجه اسمها fibroid polyp او اللحميه الليفيه هذه اللحميه الليفيه بتبقى موجوده داخل التجويف الرحمي تمنع ان الجنين نفسه يتزرع او الحاجه الثانيه انها تتسبب في حدوث حاجه نوع من انواع الاجهاض المتكرر بنقول عليه حاجه اسمها recurrent abortion او الاجهاض المتكرر يبقى ممكن الورم الليفي اللي داخل التجويف يمنع مكان الزرع او ممكن لو حصل زرع يؤثر على اثناء النمو بتاع الجنين ان يحدث اجهاض مبكر وده بيبقى غالبا في الشهور الثلاثه الاولى من الحمل الحاجة التانية انه بيأثر على وصول الدم الكافي للايه لل embryo اللي داخل التجويف يعني انا لو عندي جنين موجود داخل التجويف الرحمي هذا الجنين الموجود داخل التجويف احيانا وجود الورم الليفي بي steal blood يعني كانه بيسرق جزء من كمية التغذية الدموية اللي هتوصل لل embryo فده ما يؤديش الى ان معدلات النمو نفسها بتاعت الجنين ما تبقاش كافية وما يبقاش زرعه بطريقه سليمه وممكن ده ياثر يا اما على انقسامات الخلايا بتاعه ال embryo نفسها بتاعه الجنين فيؤدي الى حدوث اجهاض يبقى احنا اتكلمنا على وجود ورم ليفي داخل التجويف الرحمي ممكن يؤثر على حدوث اجهاض بثلاث طرق الحاجه الثانيه لو انا عندي ورم ليفي موجود في العضله الرحميه نفسها يعني عضله الرحم نفسها لو انا عندي ورم ليفي موجود داخل العضله هل ده ممكن يؤثر برضه على الانجاب اه طبعا بيبقى طريقه التاثير على الانجاب بتيجي ازاي اساسا انت لو عندك ورم ليفي موجود داخل العضله الرحميه كميه الدم اللي بتمشي داخل العضله عشان تقدر توصل لل embryo هتلاقي دايما اقل من المعتاد فده هيؤثر على ان هذا الجنين مش هيقدر ياخد التغذيه السليمه الكافيه اللي تقدر تساعده على انه يكمل عمليه الزرع يبقى لو انا عندي ورم ليفي موجود داخل العضله الرحميه ده بيؤثر بطريقه ايجابيه اه ان هيخلي كميه الدم اللي بتخش لل embryo نفسها غير كافيه فده بيؤدي الى ان زرع الجنين نفسه داخل التجويف ما بيبقاش كافي الحاجه الثالثه لو انا عندي ورم ليفي موجود في السطح الخارجي للرحم ده بيأثر على حدوث إجهاض طبعا بالقطع بيأثر وبيؤدي ممكن حدوث إجهاض بكذا طريقة الطريقة الأولانية حاجة اسمها compressibility يعني لو الحجم كبير بتاع الورم الليفي بيضغط على العضلة بتاعة الرحم ما بيساعدش على استقرار الجنين داخل التجويف الرحمي الحاجة الثانية والمهمة جدا لو أنا عندي ورم ليفي موجود خارج التجويف الرحمي ده بيضغط على قنوات فالوب يعني احيانا الورم الليفي لو حجمه كبير يضغط على قناه فالوب يؤدي الى انسداد في قناه فالوب ما يخليش ال embryo يعرف يوصل داخل التجويف الرحمي او الى داخل التجويف يبقى اذا وجود الاورام الليفيه لها تأثير على تأخير الإنجاب سواء كان بجميع أنواعها سواء كان ورم لوفي سطحي كان ورم لوفي موجود داخل التجويف بتاع العضلة الرحمية أو سواء كان ورم لوفي موجود داخل العضلة داخل التجويف الرحمي نفسه من جوه أو في العضلة نفسها يا ترى ايه هي الطرق السليمه اللي هيتم بيها العلاج طبعا في بعض السيدات ممكن تكون جايه شكوتها الرئيسيه هي تاخير الانجاب وفي مجموعه تانية تبقى جايه مشكلتها ممكن كميه الدم اللي بتنزل عليها كتيره لا ده انا حجم بطني حاسه انه كبر لا ده انا حاسه ان في حاجه ناشفه جوه بطني لا انا حاسه ان بطني غير طبيعيه حاسه بالم مع الحركه يعني في حاجات كتيره ممكن السيده تشتكي منها غير موضوع تاخير الانجاب ولكن احنا النهارده بنتكلم على صلب وجود الورم الليفي داخل العضله الرحميه وتاثيره على قدره السيدات على الانجاب ايه الطرق المناسبه للعلاج يعني هيتم علاج هذا الموضوع ده ازاي لو الورم الليفي ده خارج التجويف الرحمي ده ملوش اهميه الا في حاله واحده لو كان فعلا ايجابيا مؤثر على حدوث الانجاب يعني بيضغط على قناه فالوب او حجمه كبير جدا يعني محتاج انه يتشال يبقى الورم الليفي السطحي الخارجي ما بنشيلوش الا اذا كان ال size بتاعه كبير فالطب يقول لك لو كان ال size بتاعه more than 12 week pregnancy يعني اكتر من 12 اسبوع حمل يعني يعني كان وصل ان حجم الورم الليفي دوت اصبح ان هو يصل ما تحت السره بشويه رقم اثنين يا ترى لو ورم ليفي داخل العضله الرحميه ومتسبب في حدوث نزيف يبقى ممكن نقول فعلا احنا كده غصب عننا مضطرين ان احنا هنشيل الورم الليفي اللي موجود في العضله بتاعه الرحم لانه مؤثر على وصول الدم للايه لل embryo او مؤدي الى ان السيده بينزل عليها دم بزياده يعني بينزل معاها مع الدوره الشهريه او ما بين الدورات الشهريه يعني حاجه اسمها menorrhagia يعني دم بينزل اثناء الدوره او ما بين الدوره والدوره بينزل عليها intercurrent bleeding بنقول عليه حاجه اسمها metrorrhagia او دم متقطع اثناء ملوش مواعيد من مواعيد الحيض يعني خطوه رقم ثلاثة هنشيل ازاي بقى النقطه بتاعت الورم الليفي الموجود داخل التجويف بتاع العضله الرحميه ده ما بيتشالش يا جماعه الا بطريقه واحده حاجه اسمها عمليه laparotomy زي فتح البطن في بعض العمليات الاخرى والحاجات الاخرى اللي بعض الناس بتسال عليها وتقول لك والله هل الكلام ده ممكن ولا مش ممكن حاجه اسمها uterine artery catheterization يعني حاجه اسمها ان احنا نركب قسطره من خلال جهاز الاشعه بيتركب هذه القسطره بتتركب من خلال ال femoral يعني من خلال شريان موجود في الساق وتبتدي تطلع القسطره لحد ما توصل او تتدكك لحد من خلال حاجه اسمها ال internal iliac لحد ما توصل لل uterine artery يعني عشان توصل للقسطره دي تتدكك لحد الشريان الذي يوصل الدم الى النطفه داخل التجويف الرحمي هل الكلام ده ممكن ولا مش ممكن؟ اه ممكن يعني ممكن ان انا اوصل قسطره لحد الشريان اللي بيغذي العضله الرحميه ولكن المشكله في الموضوع دوت لازم نبقى واضحين جدا آه، الحالات دي موجوده كتير معانا اتصال نستقبله الاول معانا اتصال من امه الله السلام عليكم السلام عليكم يا امه الله ايوه سلامة الله وبركاته اتفضلي يا فندم ايوه يا دكتور اهلا بيكي اتفضلي لو سمحت يا دكتور انا كان حصل لي حملين قبل كده ايوه و- وتوفى وتوفوا الجنين في البطن في السابع وفي ال- مره في السابع ومره في التاسع حصل تصمم حمل
مره في السابع ومره في السادس يا امه الله في التاسع اه ايوه وبعد كده بعدها بحوالي ست شهور حصل حصل حمل شهر شهرين ونزل وبعد كده حصل حمل شهر ونزل م- سقط
معاكي يا امه الله وعملتي تحاليل يا امه الله للموضوع ده نعم عملتي فحوصات طبيه تشوفي ايه المشكله عملنا التحليلات كلها يا دكتور التحليلات كلها كويسه ايوه والدكتور قال ان في في لوفا يعني بس جا- خارج جدار اللحم الرحم يعني لوفه بس خارج جدار الرحم وفي الحم...
آه.
وفي اثناء الح- الساقتين الأخرين.
فرحت اخر مره للدكتور فقال ان احنا ممكن هنعمل متابعه تبويض وندي تسهيلات قبل ما يحصل آه، الحمل فراي حضرتك ايه يا دكتور نعمل متابعه تبويض وايه يا امه الله نعمل متابعه تبويض وندي مثبتات يعني للحمل تمام قبل- حاضر لا قبل ما انا يحصل هجاوبك الحمل.
حاضر حاضر يا امه الله حاضر آه، بالنسبه للاتصال بتاع امه الله امه الله بتتكلم على موضوع اللي هو موضوع آه، ان حصل آه، مرتين ان الجنين بيتوفى داخل الرحم والمرتين اللي وراهم كلهم حاجه اسمها سقط حصل او اجهاض حصل في شهرين وشهر آه، بص يا أمة الله هو موضوع المثبتات مش هو المشكلة لأن هو الفكرة كلها القصة بتاعت الإجهاض اللي بتحصل دي مش مشكلتها خالص مشكلة إن أنت بتاخدي مثبت أو ما بتاخديش مثبت القصة اللي بنتكلم فيها مع أمة الله هي حاجة موضوع شق من اتنين يا اما حاجه اسمها antiphospholipid syndrome وده معناه ان كميه الدم او التغذيه اللي بتروح للنطفه دي قليله شويه ودي ماشيه مع الكلمه اللي هي قالتها من شويه ان هي ان انا عندي ليفه داخل التجويف الرحمي يعني في ليفيه موجوده داخل التجويف الرحمي والكلام ده ماشي مع الموضوع اللي امه الله بتقوله اذا امه الله لو سمحتي لا انت حضرتك مطلوب منك هتعملي بعض التحاليل اللي انا هقولها لك لو ما كنتيش عاملاها هتعملي حاجه اسمها anticardiolipin anticardiolipin وده لازم تعملي حاجه اسمها الاي جي جي وال IgM حاجه اسمها lupus anticoagulant ولازم تعملي حاجه اسمها PTT و PT و PC يا أمة الله الحمل ده إن شاء الله بأمر الله سبحانه وتعالى الشق الأولاني بتاعه غالبا أنت بتحتاجي في الحمل ده إن أنت تاخدي بعض الحقن اللي تحت الجلد زي ال Clexane أو ال Cal-Heparin ولازم تاخدي الكلام ده من أول يوم في الحمل على أساس إن الحمل ده يقدر يوصل دم كافي إلى داخل التجويف الرحمي وده يا جماعه النقطه اللي انا لسه كنت بتناقش فيها دلوقتي اللي هي حكايه هل الورم الليفي ممكن ياثر على التغذيه اللي بتروح للنطفه داخل الرحم اه ده الموضوع اللي امه الله بتتكلم فيه ان هنا احنا واضح جدا المشكله كلها حاجه اسمها blood supply يعني كميه التغذيه اللي بتروح للنطفه من خلال الشرايين الرحميه يبقى اذا امه الله لازم تعمل شويه تحاليل اللي قلناهم ولازم ابتدي اخد مع الحمل هيبرين او Clexane الاتصال الاخر معانا اتصال اخر معانا اتصال اخر ام عبد الله اتفضلي يا فندم
بعد اذنك يا دكتور اتفضلي انا يا انا انا كنت بستخدم Microlut في حبوب فندم ايوه Microlut فكنت استخدمتها شهرين وبعد كده زوجي سافر وهو هيرجع بعد ثلاث شهور وابني هيكون كمل سنه وشهر ممكن ارجع لها تاني ولا في حبوب اقوى منها حضرتك لسه بترضعي يا ام عبد الله اه لسه في رضاعه ايوه طيب حاضر يا ام عبد الله حاضر هجاوبك شكرا.
حاضر آه، نكمل الاجابه بتاعت سؤال امه الله الشق الاولاني هو ده حاجه اسمها في الطب antiphospholipid syndrome واتفقنا انها لازم هتبتدي تاخد حاجه زي ال Clexane او ال Cal-Heparin وبعض التحاليل هتتعمل الموضوع التاني اللي ممكن يعمل صوره بنفس الاسلوب دوا هو حاجه اسمها سكر الحمل وان كان هذا الموضوع شكله بعيد عن امه الله انما لازم بتعمل حاجه اسمها تحليل الهيموجلوبين السكري ولازم بتعمل حاجه اسمها منحنى سكر للدوره الدمويه ولازم أمن ولازم يا امه الله بامر الله سبحانه وتعالى لو طلع التحاليل دي فيها حاجه يبقى لازم هاخد حاجه تظبط سكري اثناء الحمل ده لو طلع ال glycosylated اللي هو الهيموجلوبين السكري او منحنى السكر في الدوره الدمويه طلع اي حاجه في الشقين دول فيه اي مشكله لازم ابتدي اخد لهم علاج اثناء فتره الحمل اما بالنسبه للاتصال بتاع ام عبد الله بالنسبه هي بتاخد ال Microlut وقفته الزوج مسافر والزوج هيرجع قريب ولكن لا زالت الرضاعه موجوده تقدري يا ام عبد الله ترجعي تاني لل Microlut قبل ميعاد رجوع الزوج باسبوع يعني قبل الزوج ما يرجع مصر تاني باسبوع تبتدي تاخدي ال Microlut مره اخرى مره تانية وتاخديه برضو كل يوم ولازم تبقي عارفه كل يوم هتاخديه في نفس الميعاد بدون انقطاع يعني هتاخدي حبايه كل يوم في نفس الميعاد بدون توقف وهتاخديه من قبل رجوع الزوج بحوالي اسبوع وتكملي عليه بامر الله سبحانه وتعالى طول ما موجود اما لما حصل فطام يعني حضرتك فطمتي في الحاله دي ممكن تغيري ال Microlut وتستخدمي حبوب تانية زي ال Gynera او ال Cilest لو حضرتك كان حصل فطام انما طول ما حضرتك لسه بترضعي لسه حضرتك هتستمري على ال Microlut معانا اتصال اخر سلام عليكم ام محمد سلام عليكم آه، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي يا فندم آه، لو سمحت يا دكتور انا حمل لسه في الشهر الثاني ايوه بس الدكتوره قالت لي ان انا عندي نقص كالسيوم بس قالت لي ما ينفعش ان انا اخد آه، حو- حاجه حاجة للكالسيوم في اول ثلاث شهور هل الكلام ده صحيح ولا لا حاضر حاضر طب معلش يا دكتور هي كتبت لي folic acid طول شهور الحمل وانا انا حملت قبل كده كان اول ثلاث شهور بس حاضر فما اعرفش هل ينفع كده ولا لا وكتبت لي كمان حاجه للاسبرين بتقول لي عشان تزود تضخ يعني إيه، الدم للجنين وكده تمام كتبت لي روشته غريبه جدا اول م- المره دي وكده قالت لي ده بروتوكولات في بريطانيا وكده فما اعرفش الكلام ده صحيح ولا لا هجاوبك حالا حاضر يا ام محمد بص يا ام محمد بالنسبه للاتصال بتاع ام محمد احنا هي قالت ثلاث حاجات اول حاجه هل ممكن هي بتعاني من نقص كالسيوم وهل هي ممكن تاخد كالسيوم في اول ثلاث شهور ولا لا اه طبعا كلمه ان انا ممكن اخد كالسيوم في اول ثلاث شهور او ممكن اخد كالسيوم في اول ثلاث شهور بغض النظر عن الحمل خالص اطلاقا طالما انا بعاني من نقص كالسيوم وده معناه ان جسمي محتاج اما بالنسبه لل folic acid الحاجه الثانيه اللي هي قالت لها عليها هل ممكن ال folic acid يستمر بعد الثلاث شهور الاولانيين اه ممكن حمض الفوليك يستمر بعد الثلاث شهور الاولانيين حمض الفوليك اساسا كان بيتاخد في الثلاث شهور الاولانيين كانت الفكره بتاعت حمض الفوليك هي منع حدوث تشوهات في الجهاز العصبي للجنين ومن هنا حمض الفوليك كان بيتاخد في اول ثلاث شهور اما فكره استمرار حمض الفوليك لفتره اطول من الثلاث شهور الاولى ممكن هذا الموضوع لان علميا دلوقتي حمض الفوليك بيمنع حدوث الانيميا يعني هو بيستخدم اساسا لمنع حدوث انيميا فممكن تكملي عليه طول فتره الحمل ملوش اي اضرار الحاجه الثالثه اسبرين الاطفال اه لا ممكن طبعا اسبرين الاطفال بيزود وبيمنع الاجهاض والكلام ده صح يا ام محمد اذا حمض الفوليك واسبرين الاطفال الشقين صح مش غلط اما الكالسيوم ممكن تاخديه من اول الحمل معانا اتصال اخر السلام عليكم
الو ايوه السلام عليكم السلام عليكم أيوة.
اتفضلي من المهندس اتفضلي ايوه بقول لحضرتك آه، انا كنت آه، انا معايا طفل دلوقتي عمره 10 شهور وكنت بفكر في الحمل بس معلش يا مهندس الصوت بتاع حضرتك بيقطع فمعلش حاولي ان انت تتكلمي تاني بالراحه عيدي لي تاني الكلام
طيب بقول لحضرتك انا دلوقتي معايا طفل عنده 10 شهور تمام آه، وانا كنت بفكر في الحمل تاني دلوقتي آه، فك- فانا والده قيصري وكده فبيقولوا لي ان القيصري ما تنفعش الا بعد سنه ونص تمام
آه، فعايزه بس اعرف من حضرتك الكلام صح ولا غلط وسؤال تاني بعد اذنك آه، انا ابني دلوقتي كان بيرضع عادي طبيعي مني وبعدين دلوقتي بقى يرضع من ثدي واحد وسايب التاني خالص تمام آه، فالكلام ده من فتره من خمس شهور يعني من خمس شهور ما بياخدش منه الا مثلا مره او او او مرتين في الاسبوع فدلوقتي واحد صغر والتاني كبر يعني واحد كبير اللي هو بيرضع منه والتاني صغير فانا بس عايزه لحضرتك هل بعد ما اخلص فطام هيبقى واحد برضه صغير واحد كبير ولا اعمل ايه؟
هجاوبك حاضر يا مودة حاضر بالنسبة لمدام مودة الاتصال الأولاني بالنسبة للطفل 10 شهور هي والدة Caesarean section يعني أول ولادة هي والدة قيصري بص يا مودة الاختلاف دلوقتي عن زمان كان زمان معظم الخيوط الجراحية اللي بتستخدم لعمل القيصريات حاجة اسمها chromic وال chromic ده كنا بنستخدمه اثناء حاجه اسمها تخييط العضله الرحميه يعني هو اثناء لما مثلا بيجي ساعه ال Caesarean section يجي يفتح العضله بتاعت الرحم ويستخدم الخيوط عشان يقفل المكان اللي طلع منه الجنين كنا بنستخدم الخيوط ال chromic ودي كان ب- غصب عننا كانوا بيقول لك الفتره بتاعت الحمل اتاخرها شويه لان انت مش ضامن ال healing مش ضامن ال healing يعني مش ضامن الالتئام دلوقتي حديثا بصراحه recently معظم الكلام ده ما بقاش موجود والكلام اللي بنشتغل بيه كله فيكرلز واصبح مش من الموضوع مش مستاهل قصه ان انت تقعدي سنه ونص ولا حاجه لان كلمه ان انت ممكن تحملي قبل سنه ونص اه ده طبيعي جدا جدا جدا طالما ان القيصريه تم خطواتها الاجرائيه سليمه 100% اتنين طالما ان العضله بتاعت الرحم اتقفلت بحاجه اسمها فاكرل ودي مفيش مشكله خالص ان انت تحملي قبل ما تكسري سنه ونص اذا الكلام بتاع سنه ونص لا ده مش صح انت ممكن تحملي زي ما انت عاوزه خطوه رقم اتنين بالنسبه لحته الاختلاف ما بين حجم الثدي نتيجه للرضاعه الطبيعيه ده ما تقلقيش منها لان الموضوع ده in general موجود عند معظم السيدات فانت ما تقلقيش انت بمجرد ما هتفطمي هذه الغده اللبنيه اللي كانت بتأدي اداء اعلى من الناحيه الثانيه هتلاقي بعد الفطام بمجرد ما تاخدي برشام اسمه مثلا حاجه زي Dostinex ال Dostinex ده علبه كده برشام فيها حبايتين بتاخدي نص حبايه كل 3 ايام اول ما هتاخدي العقار دوت بيبتدي يساعد على تنشيف الغدد اللبنيه مش هيبقى عندك اي مشكله في الموضوع ده نرجع نكمل الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه معانا اتصال اخر مدام منى اتفضلي يا فندم السلام عليكم يا دكتور عليك السلام بعد اذنك علي صوتك يا مدام منى لو سمحت انا متابع حضرتك كل حلقه قلت لي اعملي التحليل مخزون المبيض ايوه طلع خمسة وثلاثة من عشرة يوم واحد وعشرين يوم واحد وعشرين تمام ودلوقتي الدورة متأخرة تسعة وعشرين يوم عملت اختبار حمل ما طلعش فيه حمل مدام مدام منى حضرتك عملتي التحليل ده في اليوم ال 21 من الدوره اللي اسمه البروجسترون ولا اسمه أيوة.
ال anti progesterone أيوة حضرتك اللي قلت لي عليه اللي اسمه بروجسترون مش ال anti-Müllerian hormone ها أه اه البروجسترون طلع 5 و3 من 10 أيوة تمام ودلوقتي أنا الدورة اللي هي تسعة وعشرين يوم ما جاتش وعاملالي مغص من ساعة ميعادها برضه ومن أول ميعادها يعني المرة اللي فاتت لحد دلوقتي وهي دلوقتي ميعادها برضه هتجيلي والمغص هو هو والدوره اللي نزلت يوم متاخره يعني.
عليك يا مدام منى اه 29 يوم متاخره عليكي 29 يوم اه
تمام حاضر طب انا دلوقتي يا دكتور انا ما رحتش الدكتور رجعت له تاني قلت له ان هي ما جاتليش ارجع للدكتور تاني عشان هيكتب لي منشط قال لي من تاني يوم الدورة تاخدي خمس حقن آه، اللي ب 55 تاخديهم بعدين تجيلي اروح للدكتور اقول له ان هي ما جاتليش ولا اخد الحقن لما تنزل عليا لا انا هقول لحضرتك حضرتك الخطوه الاولانيه انا هشرح حضرتك تعملي ايه بالظبط يعني المفروض ماشي، تعمليه شكراً، بالظبط إيه.
ثواني بس الله يكرمك بعد ما اقفل رد عليا الله يبارك لك حاضر يا مدام منى حاضر بالنسبه لمدام منى هي مدام منى بتقول عمل التحليل في اليوم ال 21 من الدوره اللي هو البروجسترون وقالت 5.3 من عشرة هو ال... هي غلطت في الكلمه وقالت في الاول تحليل المخزون بتاع المبيض مخزون المبيض ده تحليل ال anti-Müllerian hormone وده ما بيبقاش بالخمسات ولا الارقام دي خالص وده معناه انها محلله البروجسترون فمادام منى حضرتك محلله البروجسترون طالع 5.3 من عشرة وده معناه ان هرمون التبويض قليل شويه الدوره متاخره دلوقتي حوالي 29 يوم وده معناه ان لازم هناخد حاجه تنزل الدوره فمادام منى بعد اذنك هتبتدي تاخدي حاجه اسمها سيدولوت نور ده تاخدي منه حبايه صبح وبالليل لمده اسبوع هينزل الدوره الشهريه بعد نزول الدورة الشهرية بعد إذن حضرتك لا مش هينفع تاخدي منشط حضرتك قبل ما تاخدي المنشط لازم حضرتك أثناء الدورة الشهرية هتعملي بعد إذنك سونار وأنت عليك الدورة الشهرية الأول تطمني إن مفيش أي حاجة اسمها follicular cyst يعني مفيش أي بويضات متكيسة أو أكياس على المبيض قبل ما تبدأي تاخدي أي منشط يبقى الخطوة الأولى أنا هاخد حاجة اسمها Cidolut Nor حباية صبح وبالليل لمدة أسبوع هنزل الدورة الشهرية وبعد الأسبوع دوا بعد ما تنزل الدورة هتنزل الدورة الشهرية أعمل سونار الأول أطمن إن مفيش أي بويضات متكيسة على المبيض قبل ما ابتدي آخد أي حقن منشطة طبعا في حاجات تانية يا مدام منى زي مثلا يفضل جدا في تاني يوم الدوره ان انا اعمل حاجه اسمها LH LH ده عشان اقيس النشاط بتاع المبيض ده استعداده ايه ل receive العلاج فيفضل ان انت كمان حضرتك تاني يوم الدوره ممكن تعملي تحليل ال اتش تطمني يا ترى ال اتش بتاعك عالي ولا واطي وده لو امكن يعني يبقى لو امكن حضرتك تاني يوم الدوره تعملي تحليل اسمه LH ويفضل تعملي سونار وانت عليك الدوره الشهريه قبل ما تاخدي اي منشطات زي الحقن اللي حضرتك بتكلميني عليها معانا اتصال اخر امه الله السلام عليكم عليك السلام يا فندم اتفضلي ازيك يا دكتور الحمد لله يا فندم لو اتفضل.
سمحت آه، انا انا كنت كلمت حضرتك قبل كده أيوة.
بس من فتره وانت حضرتك قلت لي اعملي التحاليل المضاده للجسم
تمام آه، عملتها ومفيش فيها حاجه قصدك لأنك تحاليل حصل الاجسام حمل.
المضاده يا امه الله ايه قصدك تحليل الاجسام المضاده ايوه تمام وعملتها والحمد لله مفيش فيها حاجه تمام لان كان حصل حمل في شهر سبعة اللي فات وحصل اجهاض على طول يعني وخدتي ايه بقى يا امه الله عشان تمنعي الاجهاض ده يعني ايه الادويه الروجيتا اللي كنت ماشيه عليها ايه ايه ايه العلاج اللي كنت ماشيه عليه عشان تمنعي الاجهاض ده يا امه الله العلاج اللي كنت ماشيه عليه آه، في أصل الحمل الإجهاض يا الأخراني دكتور، اللي نزل آه، في شهر هما سبعة.
يعني ايه الحمل كان 40 يوم او 45 يوم تحليل الحمل كان 40 يوم او 45 يوم آه، ما آه.
لحقتيش تاخدي علاج يعني يا امه الله اه لا كان آه، الدكتور كاتب لي على مثبتات وكده بس كان حصل اجهاض منذر وقام نازل يعني آه، الوقت الدكتور آه، آه، التحليل يعني انا حللت في معمل يا دكتور آه، الحركه كانت عند جوزي وكانت العقبه في الحركه تمام الحركه كانت 25 وبعدين انا عملت التحليل في معمل تاني الحركه كانت 65 فالدكتور قال لي لا انا عاوزك تكرري التحليل تاني لا الحركه لسه قليله برضه تمام اه فهو قال لي اعملي تلقيح التلقيح صناعي انا أيوة.
عملته الشهر ده
يعني انت منتظره النتيجه الشهر ده تشوفي الحمل ده يحصل ولا لا بعد التلقيح الصناعي يا امه الله اه انا عامله التلقيح فالافيد يعني مش في ناس بيقولوا التلقيح لما بت... يعني مش عارفه التلقيح يعني كويس ولا ايه يا دكتور وفي ناس بيقولوا اعملي حقن مجهري تمام بس يعني انت عشان ايه بس- لان نسبه آه، التحليل الاخراني يا دكتور آه، نسبه المشو... التشوهات فيه 98 التحليل الاخراني للزوج كان نسب التشوهات 98%
اه بس الدكتور قال لي يعني 2% ما هو يبقى مليون يعني برضك ي- ممكن يحصل حمل منه برضه بس تمام هو قال لي من الافضل ان انا اعمل لك تلقيح صناعي يعني تمام هو عمل لي التلقيح الدكتور وماشيين على اللبوس دلوقتي اخده من الشرج او من اه اللي هو آه، ال Cyclogest اللبوس ايه Cyclogest او Prontogest اللبوس ايوه تمام طيب انا هجاوبك حاضر يا امه الله بس انا ليا استفسار عند حضرتك حضرتك بتقولي لسه في سقط حصل في شهر سبعة اللي فات صح اه وكان في 40 او 45 يوم اه وع- وعملت عمليه آه، جرد الدكتور عملها لي.
عملتي تنظيف يعني اه تنظيف حاضر يا امه الله حاضر اه يا امه الله بتتكلم دلوقتي على كذا نقطة، أول نقطة هي بتتكلم فيها بتتكلم على إن تحاليل الزوج فيها حاجة اسمها تراتوسبيرمي يعني فيها نسب تشوهات مرتفعة وتصل إلى حد حاجة اسمها 98%، يعني نسب التشوهات مرتفعة في الحيوانات المنوية واصلة لحد 98%. وهي فضلوا ان هم يجربوا يعملوا لها تلقيح صناعي هو بصراحه امه الله لو انا عندي نسبه الحملات المنويه السليمه 2% نسب الحمل من التلقيح الصناعي تبقى قليله شويه ولكن حيث ان احنا جربناها خلاص المحاوله خلاص انما لو فعلا تحليل الزوج 98% نسب التشوهات هتبقى مضطريه ان انت تعملي حاجه اسمها حقن مجهري ده صح مش غلط لان لو نسب التشوهات مرتفعه الاحتياج للحقن المجهري بيبقى اكتر لان لو حصل آه لو ما حصلش حمل بالتلقيح الصناعي هيبقى ما فيش alternative او بديل خالص غير فكره الحقن المجهري لان التشوهات المرتفعه مش هتسمح بحاجه اسمها ال selection ان هيبقى عندك فرصه عاليه لحدوث حمل. النقطه الثانيه انت عملتي كل الفحوصات وطلع انت ما عندكيش حاجه خالص وده معناه ان وارد جدا حدوث الاجهاض بعض السيدات مش متخيله ان ممكن حدوث الاجهاض يبقى سببه حاجه اسمها الاسينوسبيرميا اللي هي ضعف الحركه وارتفاع نسب التشوهات في الحالات المنويه يعني لو انا عندي التحليل بتاع السائل المنوي فيه ارتفاع جامد في نسب تشوهات الحالات المنويه بيبقى عندي انخفاض في معدلات حدوث الحمل يعني اذا ممكن الاجهاض ده يبقى سببه ضعف الحالات المنويه ولكن آه، طبعا يا امه الله انا معاكي لو ما حصلش حمل بالتلقيح الصناعي وده لازم تبقي عارفه فرص الحمل بالتلقيح الصناعي من 11 ل 14% لان اساسا الحمل بالتلقيح الصناعي فرصه في الحمل قليله ما يزال الحقن المجاري الحقن المجاري او الاخصاب المجاري او اطفال انابيب فرص الحمل اعلى شويه هي بتصل في بعض الاحوال الى 35 ل 40% ولكن الحمل بالتلقيح الصناعي فرصه لا تتجاوز 11% امه الله معايا اتصال اخر اسراء اتفضلي يا اسراء السلام عليكم السلام عليكم اتفضلي يا اسراء
عليكم السلام اتفضلي اتفضلي يا انا اسراء كنت عايزه أنا سامعك.
اسال حضرتك سؤال انا بقالي سنه و... بقالي سنه متجوزه ايوه و... وكنت حامل وسقطت في... كنت حامل وسقطت في الشهر التاني
الشهر الثامن
و التاني الثاني اه التاني يا دكتور ايوه اتفضلي يا اسراء معاكي يا اسراء اتفضلي آه بس ف بعد كده رحت الدورة اتأخرت عليا بعديها ايوه رحت حللت وكده عل- كان عليا هرمون الذكاء كان هرمون الذكاء كان عالي تمام بس فانا مش عارفه اعمل ايه بقى دلوقتي.
حاضر يا ورحت إسراء.
حللت كل التحاليل كلها كويسه ما عدا هرمون الذكاء كان عالي حاضر يا اسراء حاضر انا هجاوبك حاضر يا اسراء هي اسراء بتقول ان هي بقالها سنه متجوزه هي مره واحده بس سقطت قبل كده في الشهر الثاني هي عملت آه، من بعد الاجهاض ده ما حصل ما حصلش حمل تاني فبعد كده هي عملت كل الفحوصات الطبيه لقيت ان ما عندهاش مشكله خالص غير ارتفاع مستوى هرمون ال total testosterone ارتفاع مستوى هرمون ال total testosterone يا جماعه لو هرمون ال total testosterone اعلى من حاجه اسمها 0.7 نانو جرام per ملي او 70 بيكو جرام per ملي يعني اعلى من 70 او 7 من 10 يعني هذا الهرمون لو هو اعلى من هذا الرقم بيبقى بعض السيدات غصب عنها بيحصل لها تاخير في الانجاب سبب تاخير الانجاب بيبقى حاجه من اتنين يا اما الست دي ما بيحصلهاش تبويض كويس يا اما الست دي حاجه اسمها البويضه نفسها ما بتبقاش good quality جودتها مش عاليه طب عشان نقدر نوطي الهرمون ده هبقى محتاج ايه هبقى محتاج امشي على بروتوكول او برنامج للعلاج اول خطوه لازم اعمل diet يعني لازم وزني ينزل اتنين لازم ابطل كل ال fast food يعني الاكل كله والمشروبات الغازيه وزياده الوزن كل الطرق بتاعتها سواء الاكل بتاع الشارع وان انا عايز اكل انواع من اللحوم المصنعه كل الكلام ده يتمنع خطوه رقم ثلاثة لازم همشي على بعض الادويه الادويه دي زي ايه يعني لازم هبتدي اخد حاجه زي الياسمين ده نوع من انواع زي حبوب من الحمل بيتاخد لمده شهرين باخده حبايه كل يوم من ثالث يوم الدوره واخده في اي ميعاد بالليل لمده 21 يوم الدواء الثاني اللي يفضل اخده في هذه الحاله حاجه اسمها اندروكيور اللي هو اسمه الماده العلميه حاجه اسمها cyproterone acetate ال Androcur او cyproterone acetate ده انا باخده 10 حبات في الشهر باخد حبايه كل يوم من خامس يوم الدوره لمده 10 ايام يبقى كانك انت محتاجه ثلاث دوايين دواء هيتاخد من ثالث يوم اللي هو ال Yasmin لمده 21 يوم ودواء هيتاخد من خامس يوم اسمه Androcur هاخده حبايه كل يوم لمده 10 ايام من خامس يوم العلاج ده هاخده لمدة شهرين وبعد شهرين أكون خلالهم بعمل diet وبعمل ريجيم يا إسراء أروح عايدة التحليل بتاع ال total testosterone هتلاقي النسبة بتاعته بإذن الله الكريم وطيت خالص في هذه الحالة تقدري تبطلي خالص الدواء وهتلاقي الحمد لله إن شاء الله بإذن الله مش هتلاقي مشكلة في حدوث الحمل ولكن لازم يبقى فيه diet معانا اتصال آخر أم فاطمة السلام عليكم الله وبركاته اتفضلي يا فندم أنا سامعك بقول لحضرتك يا دكتور انا حامل في اليوم ال 12 في الشهر الخامس أيوه تمام فانا دلوقتي بحس بحركه البيبي في اللي هو مكان القيصريه ما بحسش باللعب في بطني من فوق تمام تمام دي تعتبر رابع قيصريه ليا يعني ده رابع حمل يعتبر تمام قيصري آه، في حاجه تانية الورك الشمال على طول بحس فيه بتنميل على طول منمل تمام خاصه حتى ساعه النوم ما ما اعرفش انام مثلا على جنب الشمال تمام بحس على طول الجزء منمل على طول ببقى طبعا نايمه على ظهري ما اقدرش انام على جنب الشمال فمش عارفه هل ده ليه علاقه بالحمل ولا ده سببه حاجه تانية تمام اتفضل.
متشكره جدا يا دكتور تحت لحضرتك أمرك، جزاكم الله تحت خير امرك ربنا يجازيك خير يا ام فاطمه بالنسبه للاتصال بتاع مدام ام فاطمه هي بتتكلم في الشهر الخامس وفي اليوم ال 12 ابتدت تشعر بهذا الكلام هي كلامها دقيق جدا طبعا هو لعب الجنين في الفتره دي يا ام فاطمه معظم حركته تشعريه في جرح القيصريه لان في الشهر الخامس احنا بنتكلم في حاجه اسمها بنتكلم في average حاجه اسمها 20 اسبوع حمل يعني من 16 ل 20 اسبوع حمل يبقى منطقه الجنين اللي هو موجود فيها كلها بتبقى المنطقه دي فوق حاجه اسمها symphysis pubis يعني تحت السره وفوق العظمه بتاعت ايه بتاعت القص بتاع العجان فانت المنطقه دي هي المنطقه اللي الرحم موجود فيها دلوقتي فلازم اي fetal kicks او حركه للجنين هتشعريها فعلا في جرح القيصريه اذا احساسك بلعب الجنين في المنطقه دي دلوقتي ملوش اي ضرر وملوش اي خوف ولان ده شيء طبيعي فده حاجه عاديه جدا في الفتره دي اما بالنسبه للتنميل اللي انت بتشعريه في الجنب الشمال ده ليه سبب احنا بنسميه ان غصب عننا الرحم وهو بيكبر بيضغط على جزء من اعصاب الحوض عصب اسمه genitofemoral nerve فبتشعري بالتنميل اكتر في الجنب الشمال الورك الشمال ايه القصه بتاعته في كذا طريقه الحاجه الاولانيه لازم تزودي منتجات الالبان يعني لازم تاخدي حاجات فيها كالسيوم بكميات كبيره حاجه رقم اتنين لازم حضرتك تاخدي حاجات فيها فيتامين B يعني هاخد فيتامين ب في صوره ايه يا اما في صوره حاجه اسمها Depovit او Neurovit او Adenoplex حقن يبقى انا هاخد حقن ال Depovit واحده كل مرتين في الاسبوع او لو انا بخاف اخد حقن وان كان هتديني نتيجه اسرع يعني الحقن هتديني نتيجه اسرع ممكن امشي على حاجه اسمها Neurobion اقراص هاخد منه حبايه ثلاث مرات في اليوم يبقى انا عايز حاجتين عايز ازود الكالسيوم في الجسم يبقى اخد كالسيوم وابتدي رقم اثنين ازود منتجات الالبان رقم اثنين عايز اخد فيتامين ب على اساس ان انا يساعدني ان هذا الضغط على العصب في الحوض ان الالام دي تختفي وهذا الموضوع فعلا مرتبط بالحمل يا ام فاطمه وهذا الكلام هيختفي تماما باذن الله الكريم بس لو اهتميتي خدت العنصرين دول بجد ان شاء الله معانا اتصال اخر مدام ايه اتفضلي يا فندم السلام عليكم عليكم السلام يا ايه ازيك يا دكتور اتفضلي يا فندم اهلا أه بيك بقول لك حض... بقول لحضرتك انا كنت آم، انا متجوزه من ثلاث سنين ايوه فحملت على طول ولكن الحمل نزل في 40 يوم ايوه وبعدها بست شهور آه، حملت تاني آه، حملت في توأم ونزل في خمس شهور نزل في خمس شهور يا ايه اه وبعدها بثمان شهور حملت تاني ومعايا محمد تمام ومن شهر في شهر 12 اللي فات حملت ولكن الدكتور قال لي كيس فاضي مفيش تمام.
نبض فما خدتش حاجه خالص والرحم فتح لوحده ونزل عليا دم وعملت تنظيف تمام فانا دلوقتي مش عارفه مش عارفه اعمل ايه دلوقتي و...
حاضر
شكرا يا دكتور تحت امرك يا ايه هي ايه وصفت ان حصل لها كذا مره صور من صور الاجهاض والله هي آية محتاجة فعلا آه، يعني هي آية آه، الم- الحمد لله هي مع محمد ولكن حصل قبل محمد مرة خسرت حمل في أول ثلاث شهور أو أول 40 يوم يعني والمرة الثانية خسرت حمل في خمس شهور وبعد محمد خسرت حمل تاني بحاجة اسمها blighted ovum يعني كيس حمل فاضي و- ونزل الحمد لله وعمل التنظيف ولكن في ثلاث مرات إجهاض مرة مرتين قبل محمد ومرة بعد محمد وده معناه دي اسمها صور من الإجهاض المتكرر وده معناه إن في مشكلة أحيانا بتحدث لآية ولكن محدش مشخصها لها إذا آية هي محتاجة شوية تحاليل بصراحة أول حاجة هي محتاجة سونار مهبلي محترم يبتدي يبص على التجويف الرحمي هل التجويف الرحمي بتاعها فيه أي مشكلة ولا لا المنظر العام للتجويف الرحمي إنه طبيعي رقم اتنين هي محتاجة لو السونار شك في ان في اي حاجه في عيب في التجويف بتاع الرحم هتعمل حاجه اسمها hysterogram زي اشعه قنوات فالوب بتصور بيها التجويف الرحمي اذا كان في suspected يعني مشتبه في وجود عيب بالاشعه التلفزيونيه في الحاله دي لازم اصور التجويف الرحمي بالاشعه على الانابيب او اعمل حاجه اسمها office hysteroscopy اصور التجويف الرحمي من الداخل بعدسه عندنا اسمها office hysteroscope اسمه منظار الرحم رقم اتنين هي محتاجه شويه تحاليل بصراحه يعني لازم تعمل partial thromboplastin اللي هو ال PTT لازم تعمل PT و PC لازم تعمل حاجه اسمها glycosylated hemoglobin اللي هو اللي اسمه الهيموجلوبين السكري ولازم هتعمل حاجه اسمها تحليل سكر صايم fasting blood sugar وتحليل سكر بعد ساعه من 75 جرام جلوكوز ولازم تعمل حاجه اسمها fasting insulin ولازم تعمل TSH يعني في شويه تحاليل اللي هي بتاعه الاجهاض المتكرر لازم ايه تكوني عاملاها لان ما ينفعش ان انت بتحملي والحمل ما يكملش وهم ما بيدوش اسباب لا مليون في المية في سبب ايه فاذا في شوية فحوصات اللي انا سمعتهم جزء منهم دلوقتي PTT PT و PC اعمل توكسوبلازما اي جي ام سي ام في اي جي ام او اعمل ال TORCH كله ال IgM الخطوه رقم ثلاثة لازم اعمل TSH لازم اعمل total testosterone لازم اعمل fasting insulin لازم في شويه فحوصات تتعمل يا ايه هذه الفحوصات مع الاشعاعات اللي انا وصفتها بامر الله دي ممكن هتطلع لك ايه السبب ال possible او المحتمل او المتوقع اللي بينتج عنه المشكله دي في هذه الحاله انت الحمد لله هتبقى اتجنبتي المشكله دي بكل الطرق بتاعتها معانا اتصال اخر ام هاجر السلام عليكم عليك السلام يا ام هاجر اتفضلي الله يكرمك بالله عليك يا دكتور جاوبني بس ب... يعني عايزه استريح في كذا سؤال
ان شاء الله باذن الله السؤال جاوبك يا أم هاجر.
الاولاني انا ال- بتعالج من الغده الدرقيه تمام بقالي سنه بمناسبه حضرتك انا كلمتك من سنه وقلت لي روحي اعملي التحاليل دي بسبب ان الدوره مش منتظمه تمام وفعلا خدت العلاج بس انا بطلته دلوقتي بمزاجي ان في دو- الدكتور اللي انا ماشيه معاه قال لي كده التحاليل بقت كويسه بطلي العلاج وفي دكتور تاني بتاع النساء يقول لي مش هتبطليه عايزه حضرتك ت- تفيدني في السؤال ده حاضر يا ام هاجر السؤال التاني انا آه، بس لا ثانيه واحده يا ام هاجر انا عايز اعرف انت اللي لا بالراحه ماشي يا انت دكتور.
دلوقتي بتقولي علاج الغده الدرقيه ابطله اه انت اول حاجه عايز اعرفها التحاليل بتاعه الغده انت ماشيه على علاج ايه اللي انت عايزه تبطليه آه، كربمازول كاربمازول بتاخدي كاربمازول قد ايه في اليوم آه، الاول كنت باخد ست قراص في اليوم
تمام بعد كده بقوا اربعه بعد كده بقوا اتنين بعد كده بقى واحد تمام ورحت انا بطلت الواحد ده طيب انت اخر تحليل الغده الدرقيه اخباره ايه آه، والله انا مش معايا الورق دلوقتي بس هو الدكتور قال لي ده كده انتظمت جدا يعني الغده انتظمت جدا واخر مره بعد الكرب مازول قرص واحد الغده بقت مظبوطه اه راح راح الدكتور قال لي بطليه ده دكتور الغده اه تمام معاك يا ام هاجر وقتها حضرتك انا كنت برضو بكشف نسا ان برضو الدوره ما انتظمتش تاني وعملت سونار آه، مهبلي قال لي عندك بدايه تكيس تمام كتب لي على سيدوفاج و- وكذا دواء يعني تمام برضو رجعت بطلت السيدوفاج ان قالوا انا سمعت ان هو مضر لا وانت بتاخدي السيدوفاج الدوره كانت مظبوطه الشهر اللي انا خدت فيه السيدوفاج جت 28 يوم تمام بعد ما بطلته جت الان بعد 36 يوم تمام آه كنت عايزه اعرف بقى يعني امشي على ايه بالظبط عشان تنتظم وانت وزنك زاد ولا ما زادش آه لا حضرتك انا دلوقتي ماشيه مع رجيم ان الدكتور قال لي على الاقل تخسي لي 15 كيلو تمام وفعلا انا الحمد لله دلوقتي 6 كيلو خسيتهم لغايه دلوقتي تمام وماشيه برضو مع الرجيم تمام آه كنت عايزه برضو اعرف يعني تنتظم امتى او يعني ايه الحل حاضر يا ام هاجر وبرضو تفيدني في في برشام الغده افضل اخده ولا ما اخدوش حاضر يا ام هاجر ومعلش حاجه ثالثه اتفضلي لو فكرت في الحمل ينفع مع الغده ولا ما ينفعش حاضر ماشي جزاك الله كل خير ربنا يجازيك خير يا ام هاجر بالنسبه للثلاث اسئله بتوع مهاجر اول حاجه بالنسبه لتحليل الغده الدرقيه هي بتقول اخر حاجه وصلت لها انها كانت بتاخد قرص واحد يا مهاجر وبتقول ان هي بطلته اللي انا عايزه منك بعد تبطيل القرص الاخير يا مهاجر للغده الدرقيه تستني اسبوعين وت... يعني تعدي اسبوعين مبطلاه وبعد ما تعدي 14 يوم مبطلاه عيدي التحاليل كلها بتاعت الغده الدرقيه إذا تحاليل الغدة الدرقية وأنت مبطلة العلاج لمدة أسبوعين طالعة كلها سليمة بطلي العلاج بتاع الكاربمازول إذا أنت التحاليل بتاعت الغدة الدرقية لقيتي رجعت إنها تعلى تاني يبقى أنت لازم ترجعي للقرص بتاع الكاربمازول يعني لازم تفضي فترة 14 يوم من تبطيلك للدواء ه- هستنى اسبوعين كاملين ما باخدش ولا برشامه وبعد 14 يوم اروح اعمل التحليل طلع التحليل سليم 100% وما عنديش اي خلل في الغده خلاص في التحاليل ابطل الدواء لو التحاليل دي طلع فيها اي حاجه معناها لازم ارجع للقرص الاخراني ده بتاع الكاربمازول بالنسبه لانتظام الدوره الدو... الشهريه مع السيدوفاج بص يا ام هاجر طالما ان انت وزنك زايد هيحصل نسبه تكيس بسيطه على المبيض وهتبتدي تعاني من خلل الدوره الشهريه انت ما شاء الله ابتديتي تعملي الحلين خدتي السيدوفاج شويه فالدوره انتظمت السيدوفاج ملوش اي ضرر لو انت بتاخديه لسبب انما انا باخد السيدوفاج هقدر امشي عليه قد ايه ممكن امشي عليه 3 ل 6 اشهر مفيش مشكله خالص يبقى اذا هو ملوش ضرر لو انا همشي عليه short phase 3 ل 6 شهور ونمره اتنين طالما ان انا ماشي على دواء ولو انا عملت حاجه اسمها هي ايه إيه الضرر بتاع السيدوفاج انه ممكن يعمل حاجه اسمها ارتفاع في وظائف الكبد لكن لو انا مستمر عليه 3 ل 6 اشهر وجيت بعد 6 اشهر قلت اما اطمن اما اعمل حاجه اسمها انزيمات الكبد وطلعت سليمه يبقى ما فيش ضرر خالص من استمراري على السيدوفاج اذا استمرارك على السيدوفاج او الجلوكوفاج ملوش ضرر اما حضرتك بطلتيه برضه ما فيش مشكله بس خدتي الخطوه البديله ان انت ابتديتي تعملي رجيم لو انت ابتديتي تعملي رجيم يبقى من الضروري جدا ان انت توصلي لحاجه اسمها ال ideal body weight حاجه اسمها الوزن المثالي يبقى لو الوزن المثالي بتاعك هيجي بعد ما تخسي 15 كيلو يبقى 100% اول ما تخسي ال 15 كيلو هترجعي تلاقي الدوره الشهريه انتظمت مره ثانيه يبقى عندك بديل من اتنين يا تاخدي سيدوفاج لمده 6 شهور وتوصلي وزنك للوزن المثالي يا اما مش هاخد سيتوفاش خالص وهعمل دايت بس بس هكمل لحد ما اوصل لل 15 كيلو المطلوبين مني ان انا انزلهم و100% بدون ادنى شك نزولك في الوزن لحد ما توصلي للوزن المثالي ده مليون في المية مش هيخليكي تتأثري إطلاقا بأن أنت محتاجة جلوكوفاج أو مش محتاجاه. الخطوة الثالثة فكرة حدوث حمل حتى لو كنت بتاخدي دواء الغدة اه ممكن يحدث حمل حتى لو انا باخد دواء الغده بس ساعتها دواء الكاربيمازول اللي بتاخديه هيتبدل وياخد مكانه دواء تاني اسمه سايروسيل يبقى ممكن يحدث حمل اه ممكن يحدث حمل ده لو طلع حتى الغده كمان مش مظبوطه بس هبدل الدواء بالكاربيمازول هاخد مكانه دواء تاني اسمه سايروسيل اثناء فتره الحمل معانا اتصال اخر امه الله السلام عليكم ورحمة الله عليه وبركاته السلام يا فندم اتفضلي ربنا يجازي حضرتك كل خير يا دكتور يا رب يجازيكي خير يا امه الله آه كنت عايزة استفسر من حضرتك على كذا حاجة بس ربنا يبارك لك أنا هسمعك عن طريق التليفون يعني أنا معاك على الخط ما يقفلوش عشان النور قاطع عندي والله فأنا اتفضلي.
م- التواصل هيبقى بالتليفون او ربنا يجازيك خير انا عاوزه اعرف علاقه إيه، الحلقه بتاعت حضرتك حضرتك اللي بتتكلم عليه ده لو الواحده عاديه تعرف ازاي لان انا عملت محاولات اخصاب كتير وما بيحصلش فيها نصيب و- وكان لما كان قبليه قبل طريقه ال- طرق الاخصاب دي لما كنت بحمل ما كانش بيكمل الحمل برضه ولجأت للاخصاب عشان فقدت انبوب فدلوقتي في الاخصاب محاولات كتير جدا وما بت- وما بيحصلش فيها نصيب فممكن تكون اللحميه او الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها دي موجوده عندي فتبان ازاي او مثلا اعرفها الدكتور مثلا ممكن هي- هيعرفها بالسونار العادي ولا لازم المنظار او لازم الاجهزه الثانيه اللي حضرتك بتقول عليها و- ولو انا وايه الاعراض لو مثلا هي موجوده ايه اللي اقدر احس بيها يا دكتور عشان تبين ان هي موجوده ولا لا وخصوصا تمام.
ان انا كان عندي لحميه قبل كده وحضرتك شلتها لي يعني كان تمام.
عاوزه افهمها مش عارفه أت- اتواصل مع حضرتك إلا عن طريق التليفون تمام
حاضر فانا بص.
عاوزه حضرتك
بص يا أمة الله أول حاجة ممكن فعلا علاقة الحمل أو حدوث الحمل والإخص... أنت بتقولي كان بيحصل لي حمل وكان برضو ساعات الحمل ما بيكملش والخطوة رقم اتنين إن أنا دلوقتي بلجأ لوسائل الإخصاب عشان خاطر يحدث حمل ممكن فعلا لو أنا عندي حاجة اسمها لحمية ممكن تبان داخل التجويف الرحمي ممكن تبان بالسونار ممكن وممكن ما تبانش لو الحجم بتاعها اقل من 0.5 اقل من نص ملي يعني اقل من نص سنتي أيوة.
طيب لو هي ما بانتش بالسونار المهبلي هتبان في ايه هتبان في حاجه اسمها sonohysterography حاجه كده زي السونار المهبلي وبنحط قسطره داخل التجويف الرحمي وبننفخ القسطره ونبتدي نحقن saline perfusion ونبتدي نصور التجويف لا دي برضو في حاجه اسهل منها يعني انا مش آه.
عايز اعمل السونار المهبلي ومش عايز اعمل حكايه الايه ال sonohysterography لا دلوقتي في حاجه سهله قوي بنعمل حاجه اسمها hysteroscope دي عدسه بنجيب السيدات بعد الدوره الشهريه وبنصور التجويف الرحمي من الداخل ده كان بنسميه بيبان حاجه فيها- اسمها ب- اه بنسميه office hysteroscopy ال office hysteroscopy ده اللي اسمه المنظار الرحمي ده بنصور بيه العضله كلها من الداخل عشان نقدر نقول والله هل انا عندي مشكله 100% بان انا عندي حته لحميه موجوده داخل التجويف ولا ما عنديش حته لحميه موجوده داخل التجويف يبقى ده الحكم القاطع يبقى انا اول خطوه هعملها هعمل حاجه اسمها ال office hysteroscopy اللي هي تصوير الرحم من الداخل ادي اول حاجه دكتور ربنا يبارك لك حضرتك انا عملت الموضوع دوت وكان فيه لحميه واتشالت فممكن انها قبل الاثنين ممكن انها ترجع, ترجع يا أمة الله آه.
ممكن ترجع عشان كده ال office hysteroscopy لازم هيتصور تاني إيه ليه؟ لان بنقول ان السيدات اللي عندها قدره على انها تكون حته لحميه داخل التجويف لا ممكن يبقى عندها incidence of recurrence احتماليه رجوع يبقى انا لازم اصور التجويف الرحمي اه لازم اصور التجويف الرحمي واشوف التجويف الرحمي لما اصوره من جوه هل في حته لحميه في الداخل ولا مفيش يبقى لازم هتصوري التجويف ده تاني ده اول حاجه الحاجة التانية الحاجة التانية بس يا أمة الله بالنسبة لبعض السيدات الكلام الحديث دلوقتي إن في بعض السيدات أثناء مراحل زرع الأجنة داخل التجويف الرحمي في شغل الإخصاب المجهري بيبقى عندهم حاجة اسمها mucopolysaccharide layer يعني حاجة زي طبقة مخاطية بتبقى موجودة ما بين البطانة بتاعة الرحم ومكان زرع الجنين هذا الكلام حديثا دلوقتي بنعمل حاجه كويسه قوي بس بنجربها الاول قبل وسائل الاخصاب ان احنا بنعمل ايه بنعمل حاجه اسمها سلاين ووش يعني بن بنعمل حاجه اسمها غسيل للتجويف الرحمي بمحلول ملح بقينا بنعمل الكلام ده على اساس ايه ان احنا نسحب المخاط اللي موجود فوق البطانه على اساس نخلي ان هذا الجنين بيبقى انتمت مع البطانه يعني قريبا من البطانه الرحميه لان احيانا طبقه المخاط دي بتؤثر على زرع الجنين الى داخل التجويف الرحمي يبقى الخطوه رقم اتنين دلوقتي حاجه اسمها غسيل التجويف الرحمي اللي هي حاجه اسمها saline wash ان انت تغسل التجويف الرحمي الخطوه رقم ثلاثة اللي هي استخدام بعض المواد الغاليه شويه بس ملا مش مش كل الستات بيجيب معاها نتيجه حاجه اسمها gamma granulocyte colony stimulating factor ان انت تحقن للسيدات بعض المواد داخل التجويف الرحمي قبل الزرع بس دي مش شرط ان انت تلاقي معاها نتيجه انما انت محتاجه بدقه حاجه اسمها office hysteroscopy ومعاها حاجه اسمها saline wash يعني اعمل حاجه اسمها غسيل البطانه الرحميه قبل نقل الاجنه بال saline وده بيتعمل يوم شفط البيضات الحاجة رقم اتنين تصوير التجويف الرحمي من أجل حاجة اسمها لو أنا عندي لحمية تتشال رقم ثلاثة من أجل أن يتشاف أن فتحات الأنابيب هل يا ترى ال blockage أو السدد اللي موجود في قنوات فالوب هل في أي واحدة منهم ممكن ابتدت تعدي الصلاين وابتدت تبقى لو أنا عندي الأنابيب مش مظبوطين أو بايظين أو فيهم مشكلة هل منهم حاجة ابتدت تسرب مرة تانية وابتدى يبقى فيه صلاين أو محلول ملح بيتحرك داخل التجويف ولا لأ؟ في بعض الحاجات بقى الاخرى بقى يا امه الله اللي هي بتربط الموضوع ببعضه هل انت بتقولي كان بيحدث لي بعض الاجهاض ولكن في بعض الحالات دلوقتي انا ساعات بفشل في الحقن المجاري يبقى واحد او الخطوه المهمه ان احنا في بعض التحاليل تاني هنضطر نعيدها معايا امه الله هتضطر تعيدي بعض الفحوصات زي حاجه اسمها الهيموجلوبين السكري ده لازم هتعيديه لازم هتعيدي TSH مره اخرى هتعيديه لازم رقم ثلاثة هنعمل لك حاجه اسمها ال lupus anticoagulant وال anticardiolipin ال IgG وال IgM يعني اذا في تحاليل هتتعاد وفي غصب عننا تصوير للتجويف الرحمي لازم يتعمل وفي رقم ثلاثة حاجة اسمها saline wash اللي هو مسح البطانة الرحمية من ال mucopolysaccharide layer قبل زرع أي ج- أجنة. معايا اتصال آخر مدام سلوى السلام عليكم وعليكم السلام لو اتفضلي سمحت يا مدام دكتور، سلوى اتفضلي انا والده بقالي 40 يوم وقبل وانا في الشهر التاسع حصلت لي ان صدري اليمين تعبني جامد ورحت للدكتور قال لي ده الغده الغده بتاع اللبنيه مسدوده وع- وكانت هتعمل لي خراج فاخدت حقن مضاد حيوي ونشفت الحمد لله بس الوقت بقى وانا برضع وجعني جامد وما وصدري متعور وان هو وجعني جامد والدكتور قال لي لازم ان انا اخرره عشان ما يعملش خراج تاني بس مفيش فايده برضه
يعني دلوقتي انت بتاخدي مضاد حيوي وبرضه مفيش فايدة لغاية دلوقتي يا اه سلوى خدت مضاد حيوي برضو بعد الولادة قال عشان ينشفوا بس الدكتور قال لي ما عادش اقدر اديكم مضاد حيوي اكتر من كده لان انا خدت عج- حقن كتير ايوه وانا لسه في اول التاسع طب سلوى هو دلوقتي في خراج متكون ولا بس لا ده الحلمة هي اللي متقطعة ومتشققة وملتهبة اه هي متقطعة بس لسه في كلاكيع كده في ج- صدري قال لي دي ممكن تعمل خراج ممكن تعمل خراج اه حاضر يا سلوى هجاوبك حالا حاضر طيب بس يا دكتور صدري بيجيب دم جامد فقلت آه، الجنين النونو شفت منه يعني فالدكتور قال لي ان ده ممكن ما يأثرش عليا ده صحيح يعني لا هجاوبك حاضر لا هجاوبك حاضر حاضر يا سلوى شكرا يا دكتور حاضر سلوى بالنسبه للاتصال بتاع سلوى هي سلوى والده لسه من 40 يوم وكانت تعبت من حكايه مشهوره قوي حاجه اسمها ان النبلز اللي هي الحلمات بتاعت الثدي يبتدي يحصل فيها بعض الالتهابات وممكن تحدث وعشان كده دايما بنقول يا جماعه تحضير للرضاعه بيبدا من الشهر الثامن ان انا لازم احضر الحلمه بالكريم عشان يبقى ما فيش اي تشققات ولا التهابات في الحلمه بتاعت الثدي من قبل ما يحصل الولاده انما دلوقتي خلينا في المشكله هي دلوقتي في الواقع دلوقتي اللي هي فيه ان هي عندها الحلمه ملتهبه ومتقطعه وغصب عنها في كلاكيع في صدرها الكلاكيع في صدرها ده اللي احنا بنقول عليه حاجه اسمها ال mammary glands او الغدد بتاعه الثدي ابتدت تبقى ملتهبه نفسها اذا سلوى هي لازم هتعمل كذا حاجه الخطوه الاولانيه سلوى لازم هتاخد antibiotics لازم هتاخد مضادات حيويه في صوره حقن ولازم يا سلوى هتاخدي حاجه اسمها Maxipime 1 جرام هتدهني ده تاخديه حقنه كل يوم لمده أو كل واحده كل 24 ساعه لمده 3 ايام يبقى الخطوه الاولى لازم هتاخدي حاجه اسمها Maxipime 1 جرام حقنه كل يوم لمده 3 ايام ودي بتتاخد حقنه كل 24 ساعه خطوه رقم 2 لازم يا سلوى هتجيبي نوعين كريم نوعين كريم هتجيبي حاجه زي اسمها MEBO كريم MEBO كريم وهتجيبي معاه ال Fucidin او ال Bactroban هتجيبي ال Fucidin او ال Bactroban مع ال MEBO كريم وهتستخدمي النوعين بتوع المرهم دول هتدهنيهم ثلاث مرات في اليوم هدهنهم ثلاث مرات في اليوم الخطوه رقم ثلاثة الكريمات اللي بتساعد التئام الحلمه سواء كان البانسينول كان ال Avalon اي نوع من انواع الكريمات اللي بتساعد الالتئام دي هتدهنيها الصبح وبالليل غير مراهم المضاد الحيوي اللي هو ال MEBO مع ال Fucidin خطوه رقم أربعة حضرتك لازم تبتدي تعملي حاجه اسمها alternation ال alternation يعني ابتدي اردع من الناحيه دي وادهن الكريم الناحيه دي يبقى اجي ابدل لو انا عندي الثديين ملتهبين لو واحد بس اللي ملتهب بعصره من اللبن اللي فيه خالص وافضي اللبن اللي فيه خالص وبفضل اردع بناحيه واحده لو الاثنين ملتهبين لا بردع بده وادهن الكريم الناحيه دي وبعدين ابدل ما بين الناحيتين خطوه رقم أربعة بالنسبه للجنين لا يفضل ان انت لما يكون صدرك مكلكع تفضيه خالص من اللبن ده خالص المكلكع ده خالص وبعدين تبتدي ترضعيه لان هذا الكلكعه اللي انت حاساها بيبقى بعض الالتهاب في الغدد اللبنيه لما انت هتخلي الجنين يبتدي يرضع منها لا الكلام ده ممكن غصب عنك مع الحلمه الملتهبه يعمل له حاجه اسمها gingivitis التهاب في اللثه وممكن يعمل له GIT upset يعني التهاب في الايه في المعده فلا انت لا لازم تفضي صدرك كويس وتنشفي الكلام ده كويس وبعدين تفكري ترضعيه آه، بالنسبه للاتصال بتاع سلوى ده يفتح معانا موضوع مهم قوي يا جماعه موضوع دايما آه، اللي هي حته ال nipple care احنا ممكن نهتم اثناء الحمل بحاجات كتير قوي ونفضل مهتمين بيها طول فتره التسع شهور بتوع الحمل ولكن احيانا بيبقى بعض الحاجات البسيطه جدا حته ال vaginal wash والاهتمام باستخدام التشطيف المهبلي حته الاستخدام بتاع ال nipple care وتحضير الحلمه للرضاعه الحاجات دي ب- بسيطه جدا لكن هي في منتهى الاهميه ممكن الاقي نفسي ان انا متعرض لمشكله وممكن اتعرض لمشكله ان الرضاعه الطبيعيه كلها تروح مني بسبب ان انا بس ما كنتش محضر نفسي للموضوع ده كويس هنرجع تاني بقى للموضوع بتاع الحلقه بتاعنا ان احنا كنا بنتكلم على شق ترابط الاورام الليفيه بحدوث تاخير الانجاب شق ترابط الاورام الليفيه مع تاخير الانجاب وكنا بنتكلم في ايه هي الطرق اللي هي الثلاثه اللي ممكن يتعملوا واخر حاجه كنا بنتكلم فيها كنا بنتكلم على حاجه اسمها uterine artery catheterization اللي هي تركيب القسطره داخل الشريان بتاع ال uterine artery او تركيبها داخل التجويف الرحمي ونشوف يا ترى بعد ما بنوصل القسطره دي لغايه الشريان بتاع ال uterine artery بنحقن ماده معينه هذه الماده المعينه بتعمل حاجه اسمها سدد في الشريان ال artery يعني بتقفل ال uterine artery فتقلل كميه التغذيه بتاعه الدم اللي بتروح للورم الليفي هذه التغذيه ان انا قفلت الشريان اللي بيوصل للورم الليفي يبتدي الورم الليفي ده يحصل له ايه نوع من انواع الضمور آه الموضوع ده اه بيجيب نتيجه اه بيجيب نتيجه ولكن مش permanent ليست نتيجه ثابته على مدى طول العمر هو بيؤدي الى انخفاض في حجم الورم الليفي بنسبه تقارب اكثر من 50% خلال 3 ل 6 اشهر من بعد الحقن ولكن بيبقى احيانا عرضه ان الورم الليفي ده يرجع يكبر تاني نتيجه ليه وصوله لتغذيه دمويه بطريقه اخرى دايما الحاجه اللي تبقى موجوده داخل الرحم انت لو انت سديت الشريان بتاع ال uterine artery او ال branch اللي بيوصل لها بيبتدي بعد شويه يعمل حاجه اسمها re-anastomosis يعني اعاده توصيل من جهه اخرى انه يبتدي يحصل على تغذيه دمويه ويبتدي بهذا الاسلوب يرجع الورم الليفي يكبر انما مش هي دي المشكله الرئيسيه هي المشكله الرئيسيه ان في بعض الحالات recorded يعني اتسجلت بره مصر من الحاجات اللي اتحقن لهم ساعات ال uterine artery embolization اللي اتعمل لهم القصه بتاعه ال embolization ولكن في حالات unexplained deaths يعني حصل لهم لا قدر الله وفاه بعد هذا الكلام بعدد معين من الايام ويقال ان الكلام ده نتيجه لحدوث نوع من انواع ال pulmonary emboli سدد بعض الشرايين الرئويه بسبب هروب بعض المواد من كده فعشان كده بنقول لا زال لا زال استئصال الاورام الليفيه بطرق سليمه جدا من افضل الحاجات بس يا ترى لو انا عايز اشيل ورم ليفي هشيله ازاي احنا اتفقنا لو انا عندي ورم ليفي داخل التجويف الرحمي حجمه في range 3 سم وكان بيقول لك 50% من الورم الليفي accessible داخل التجويف يعني 50% من الورم الليفي ده ساقط داخل التجويف الرحمي في هذه الحاله انا اقدر اشيل الورم الليفي عن طريق ال hysteroscope يعني اقدر ادخل عدسه ال hysteroscope واقدر اشيل الورم الليفي ده من داخل التجويف آه، الجزء اللي بعد كده لو انا قدرت اشيل الورم الليفي من داخل التجويف الرحمي بال hysteroscope ده بيوفر عليا ان انا ما اعملش عمليه الشق الاخر هو حاجه اسمها ان انا اعمل عمليه زي فتح البطن وابتدي اشيل الورم الليفي عن طريق استئصال الورم الليفي عن طريق ال laparotomy عن طريق فتح البطن وده برضه بيبقى اهم حاجه الطرق وال fine procedures الطرق العلميه السليمه لمنع حدوث التصاقات داخل الرحم يا- النهارده الحمد لله رب العالمين انا خدت شق من الاسئله بصراحه كان جميل جدا كانت في مواضيع كتيره متطرفه مع بعضيها كل موضوع كان في شق ولكن الحمد لله رب العالمين انا بستمتع الحمد لله بالاجابه على اسئله حضراتكم بصراحه على قناه الرحمه متشكر جدا جدا جدا لاهتمامكم ومتشكر جدا لمتابعتكم ليا واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انا اكون عند حسن ظنكم آه، كان معكم دكتور احمد الجزار واستمتع بالحوار معاكم احمد الجزار وشكرا السلام عليكم ورحمه الله
الصحة كنز لا يبلى